السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى فقد بدأت العشر فأسأل الله أن يكون دخولنا لهذه العشر ولهذا الموسم دخول صدق فنسأل الله أن يدخلنا مدخل صدق ويخرجنا مخرج صدق تخيل أنك كنت تريد ولدا يعني تخيلوا ان كان نفسك في ولد او كان نفسك في ولد حتى يكون عضدك وساعدك وبالفعل رزقت هذا الولد ليس ليحمل هذا الولد مجرد اسمك ورسمك بل ايضا ليحمل هم قضيتك وهم ايمانك بكل ما حاربت من اجله وتخيل أن الله سبحانه وتعالى بعدما رزقك إياه صار هذا الغلام يسعى معك في مصالحك صار ينوب عنك ويقوم مقامك في أعمالك في مشاويرك وتخيل أن كل آمالك وكل طموحاتك قد تحققت فيه ثم فجأة يجب أن يزاح من كل هذا ما شعورك وكيف سيتم هذا هل هيكون بحادث هل سيكون بمجرد قضاء وقدر مما لا سبيل أمامك إلا الصبر لا سيكون هذا كله بيدك أنت فتخيل أنك ستذبحه بيدك نعم تذبح ولدك من كل الابتلاءات والبلاءات اللي موجودة في القرآن الكريم اللي مرت على الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لم يصف أيا منها بكونها بلاء ناهيك أن أن يصفه بالبلاء المبين إلا في هذه التجربة الله أكبر البلاء المبين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الله أكبر يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ثم يعلق الله على هذا الأمر إنا بالتوكيد إن هذا لا واللام ديت فيها القسم لهو البلاء ولم يكتفي القرآن بهذا بل المبين الله أكبر وفديناه بذبح عظيم فإن رب العالمين من كل هذه البلاءات لا يصف بلاء بأنه مبين إلا هذا البلاء وكل أب وكل أم سوي متزن ما زال على فطرته يعرف أي نوع من هذا البلاء أن تذبح ولدك بيديك سبحان الله مجرد التخيل أن الإنسان يتخيل هذا الأمر مرعب يعني موضوع الانتحار موضوع ان ان ان القضاء هو اللي يقوم بالامر ده ممكن لكن أعظم امتحان يمكن أن يواجهه إنسان على الإطلاق أن يضحي بولده وبيده هو فهذا لم يكن امتحان مبين وبلاء مبين لإبراهيم فقط بل لإسماعيل أيضا لأن إبراهيم واجه هذا البلاء المبين وأيضا إسماعيل واجه هذا البلاء المبين أين يكمن بلاء إسماعيل؟ يعني إذا قلنا أن بلاء إبراهيم أنه يذبح ولده فأين إذا بلاء إسماعيل؟ هل لمجرد أنه استسلم وأنه صبر؟ نعم لا شك ولكن بلاء إسماعيل يختصر أنه قبل أن يذبحه أبوه بلاء أن يذبحه أبوه هو ده البلاء المبين مش مجرد إن هو الأمر ينتهي خلاص لأ إن يرضى إن والده هو اللي يذبحه ده بلاء شديد أوي وذلك تم الحوار الأسري الرائع بين إبراهيم وبين إسماعيل عشان يبين لنا قد إيه نوع العلاقة اللي كانت بتربط بينهم وشوفوا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعلم أن إبراهيم يشتاق إلى الولد يتمنى الولد وجاء ويأتي هذا الولد متأخرا لإبراهيم فبطبيعة كل إنسان يتعلق بهذا الأمر ولكن قلب الخليل لابد أن يصفو لخليله فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضعه في المواجهة فجاء هذا الاختبار وهذه الأسرة الخليلية السماوية سبحان الله ما منهم إنسان إلا وتعرض لهذا البلاء المبين حتى هاجر كل واحد يقابل بلاءه فسيدنا إبراهيم تعرض للبلاء وابنه تعرض للبلاء وهاجر هتتعرض للبلاء تتعرض للبلاء وتواجهه لوحدها زي ما هيجي معانا إن شاء الله فحوار سيدنا إبراهيم بينه وبين والده بيبين قد إيه العلاقة إبراهيم يقول لابنه إنه رأى في المنام وما يقولوش بكل وضوح وصراحة أن الوحي يأمره بكذا وكذا وكذا ولكن يقول له ويخفف العبارة ونعم هو رأى في المنام لكن هو علم أن هذه الرؤية وحي ولكنه يخفف العبارة يلطف كأنه يترك له مجالا إذا أراد أن ينفذ من هذه النافذة أو يعني يتهرب من هذا الأمر وهو ما زال صغيرا كأنه يفتح له باب يمكن من خلاله أنه يتخفف من تنفيذ هذا الأمر وسبحان الله بيقول له إيه فانظر ماذا ترى يا سلام على التربية يا جماعة يا رب يعلمنا ويفهمنا ويرشدنا ويبصرنا ويربينا يا ريت الآباء ويا ريت الأمهات يتعلموا من سيدنا إبراهيم شوفوا وهو بيتعلم ما هو بي بياخد هذا القرار وقرار إيه أمر هو عارف ومع ذلك يا سلام على الجلسة الأبوية الرائعة دي تحدثوا معهم حتى لا يتحدثوا مع غيركم تكلم مع ابنك بدل ما يتكلم مع حد تاني اشبع هذه الرغبة رغبة الود والأنس مع أولادك حتى لا يشبعها سواك أوحش حاجة إن تلاقي الولد والبنت بيحبوا يتكلموا مع حد بره الأسرة يا ده مهم جدا يا جماعة ننتبه ليه خلي بالكوا اوعوا تكون بناتكم بتحب تتكلم مع حد من بره وتحكي معاهم ليه لان هي مش وجدت الانس ده مش لقت الحوار الحوار ده يا جماعه اللي ما فيهوش امر وايه و... ونهي الحوار اللي فيه النقاش الراقي الحوار الامن ان ابنك يشعر بالامن والامان تقول له خلاص ادخل على والدك وكلمه يبقى داخل في غاية الاطمئنان والأمان كما دخل الشاب على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا يعني بيقول له يا رسول الله أنا مش قادر الوضع صعب معايا فأنا عاوز يا رسول الله إنك تعمل لي استثناء فأذن لي في الزنا يا يا سلام على رقة ورأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم إن يغلب على ظن شاب إنه يدخل على النبي وهو في غاية الأمن والأمان يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا ما الذي حملك أن تتجرأ وتتكلم مع رسول الله بهكذا بهذه إيه بهذا الأمر هو يقول لك أنا كأنه يقول إنه وجد نار في قلبه هو شاف إن في مشكلة في قلبه ومش قادر يتحملها يروح لمين يتكلم مع مين يروح يتكلم مع واحد يأمنه لو تكلم راح للأمان كله راح للحب كله راح للطمأنينة كلها لاح للرحمة المهداة راح للذي أرسله الله أو ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين راح له هل ابنك ممكن يجي لك ابنك لما بيشوف حاجة بتفزع بتفزعه ممكن يجي يحكي لك يا سلام على الجلسة اليعقوبية لما سيدنا يوسف يشوف رؤية يروح لمين أروح لمين وفي غيره والدي طبعا يا سلام على العلاقة عما بتكون كده خاصة بين الشباب واللي مقبل على بلوغ أو في سن البلوغ ويتكلم مع والدك على فكرة مش شهامة والله إن ولادك بيترعبوا منك ولا شهامة والله إن بناتك بتخاف منك وبتترعب منك دي مش حاجة حلوة يعني ده مش الأدب ومش ده الاحترام لا لا لا ده بيسموه الانسحاب فهو وإن كان جسديا أمامك ولكنه قد هرول بعيدا عنك هرول بعيدا عنك بنفسه سافر بنفسه إلى غيرك سيدنا إبراهيم بيكلم إسماعيل بيقول له أنا رأيت فأنت ماذا ترى الله أكبر بيقول له أنا شفت طب أنت شايف إيه إبراهيم هو فاهم الأمر وأخذ قرار فعلا حاسم من طرفه لكن هذا لا يجعله أبدا أن يقرر أن يقرر بالنيابة عن سيدنا إسماعيل ده ما يجعلوش أن هو ياخد القرار بعيد عن إسماعيل ويقرر كأن إسماعيل ده شخصية غير موجودة لا على إسماعيل أيضا أن يقرر بنفسه هذا المستقبل على إسماعيل أن يجتاز هذا البلاء المبين بنفسه أيضا إن أراد لأن هذا القرار لن يكون قرارا إبراهيميا منفردا بامتياز لا زي سيدة هاجر يعني إبراهيم عليه السلام حتى لو بقي مع هاجر كان ينبغي أن تواجه هذا البلاء هي لازم تتعرض لهذا الأمر ليه؟ لأنك في بلاءات يا جماعة في الحياة لازم هتواجهها طول ما حضرتك بتواجه بلاءات الحياة والاشتباك مع الحياة التي سيقابلها ولدك أنت بتقابلها بالنيابة عنه فقل لي بالله عليك قل لي بالله عليك متى سيكون هذا الولد جاهزا للحياة ومعارك الحياة المهم سيدنا إبراهيم يحدث هذا الصغير حدثوهم صغارا يحدثوكم كبارا الطفل ده عما تيجي تتكلم معاه عما تيجي تكبر تلاقيه لا يأنس إلا معك حتى بعد ما يتزوج مشغول بيك كل شوية يتكلم معاك يا ولدي ماذا تقرأ ماذا ترى حضرتك شايف ايه لكن ليه كتير جدا من الأولاد أول ما بيتجوزوا علاقتهم بالآباء بتضعف وحتى عما بيروحوا يقعدوا مع والدهم ولا حاجة الكلام قليل ليه؟ لأنه لم يتكلم معهم صغارا شوفوا زمان وانتوا صغيرين عمك خالك خالتك عمتك اللي كان بيتكلم معاك كتير وانت صغير وبتحكي معاه وبيحكي معاه عما بتكبر بتلاقي نفسك تحن إلى هذا الرجل لماذا؟ لأنه حدثك صغارا فلا تجد إلا أنك تحدثه وتحدثوهم وأنتم كبارا ودي أحد الحاجات اللي بتزيل الاكتئاب من السن الكبار كبار السن كبار السن اللي بيخ... أحد بعض أحد الأسباب اللي بيجي لهم اكتئاب بسبب إيه؟ إن مش بيلاقي حد يتكلم معاه ويحكي له وبعض الناس يقول لك خد خد تعالى أنت ليه مش بتحكي لي؟ يا حاج الحاجات دي ما بتجيش كده بالعافية والله الكلام ده ما بيجيش كده الكلام ده مش بالعافية هتاخده مني الأرواح جند الله أكبر فهذه الجندية المتآلفة أيهما تعارف ائتلف أيهما تناكر اختلف اوعى تكون أنت وابنك أو أنت وبنتك أرواح متنافرة فبالتالي طارت بعيدا عنك سيدنا إسماعيل والده يعرض عليه عشان نشوف بقى سنرى إسماعيل وهو يرى ما يراه أبوه ويخبره أنه سيكون إن شاء الله من الصابرين الصابرين على ماذا؟ الصابرين على ماذا؟ على عملية الذبح ليس الذبح فقط ولكن على ذبحه بيد أبيه يا جماعة إسماعيل ده مش بمجرد ان هو يوافق ان البعض ممكن يحبسها ويقول لك اسماعيل ده يعني مجرد سمع كلام والده ومش عارف ايه ايه الانسحاق اللي كان امام ابيه ده ده شخصيته ذائبه ابدا ده مش يدل ابدا على اي شيء في الشخصيه الا مدى قوه هذه الشخصيه وقد ايه ان هذا انسان نبيل لان اسماعيل كان يشعر بما يعانيه ابوه لكنه ليس طفل مدلل يستغل مشاعر الأبوة ويبدأ يضغط على والده ولا يتجاوز هذا الأمر وينتقل ويبص على المبادئ إسماعيل اللي بلغ السعي مع والده كان جوابه لأبيه يمثل الاختبار الأكبر لأبيه هل نجح فعلا في بنائه هل نجح فعلا سيدنا اسم... سيدنا إبراهيم في جعل إسماعيل يتشرب القضية تسير في دمه تتنفس معه في شهيقه او زفيره ام ان كل شيء بدا كما لو كان لم يتجاوز الى الاعماق لم يتجاوز السطح الى الاعماق عشان كده سيدنا ابراهيم قدر الله على على كل افراد اسرته بلاء خاصا حتى يعني يتشربوا هؤلاء القضيه مش بمجرد اه انا زوجتي اه معايا في الهدف ومعاك في الهدف معاك في الهدف اه ده على طول على فكره بتقول لي اذا لن يضيعنا الله اه هي ممكن تقول كده في التكييف طول ما هو على 26 والدنيا هاديه كده وردد الباب وكوبايه الميه الساقعه ولا باس ببعض الفستق والحاجات دي كلها جنبك ممكن تقول لك اذا لا يضيعنا الله لكن لازم تتعرض هي برضه لبلاء عشان نبدا نشوف فين بقى يضيعنا الله ده احنا شفنا اسم ابراهيم كويس جدا عاوزين نشوفك عاوزين نشوف ابنك وبلاءات ايه بلاءات لازم يكون المبدا والقضيه والمبدا اللي انت عايش عليه دائما يا جماعه وانت سائر الى الله لازم في محطات تلاقي نفسك كده مره واحده قدامك مبدأك وقدامك مصلحه تختار ايه لازم يتعارضوا مع بعض تلاقي كده مره واحده كده انت مصلحتك ومنفعتك انك تشتغل في الشغلانه دي لكن مبدأك بيقول لك لا في شيء مريب في حاجه غلط المال ده مش سالك ده مبدأك لكن المصلحه ما انت مش لاقي تاكل عيش وانت شايف الظروف وبعدين خلاص هيثم كبر وقلق مين هيتجوزها فتلاقي فيه ضغوط وهذا الاختبار مقدر ها ماذا ستصنع اختار اختار مبدأها كل ما يحبه الله ويكون أحب سأرتكب جواده أي حاجة ربنا بيحبها أنا هعملها فتعرف إن ربنا عارفة إن النقاب والنقاب آه حتى عندها هي يعني إن هو مستحب مش واجب بس هي بينها وبين نفسها عندها مبدأ حتى لو هو مستحب طالما من الشرع وربنا بيحبه والنبي بيحبه أنا هعمله الله على الله على المبدأ مبدأ جميل جدا لكن تيجي تلاقي زميلها في الجامعة كلهم ما شاء الله لابسين لبس معين ومش عارف ايه فيلاقي الموضوع ده يضغط عليها فترجع تقول ايه على فكرة النقاب مش هو مش كل حاجة على فكرة وعلى فكرة ان الانسان معدنه مش من الظاهر واهم حاجة الجوهر مش اهم حاجة المظهر وتبدأ تدخل كده في حتت كده ايه عارف الانسان العميق لازم يتكلم بعمق معين هو عارف هو بيتكلم ليه باللغة دي هو عارف ليه بدأ يدخل في في الفيلسوف اللي تلاقي كده عارفين انت الاخت اللي بتلبس النضاره الواسعه دي المدوره دي وتبص كده من تحت النضاره وتبدا تكلمك باللغه دي فلازم تلاقي بلاءات بالطريقه دي اسماعيل نعم كان قد بلغ السعي حقا بس بلغه وتشربه مش بمجرد السعي المشي لا وبرضه موضوع المنهج إسماعيل لما كان في هذا الاختبار ربنا وفقه أنه ينجح ويفوز فيه كان ممكن يجادل والده ده دي رؤية وأن الوحي لم يخبره بذلك حرفيا سبحان الله لكن من يبلغ السعي يكون أنضج من هذا بكثير عشان كده كان أحد المعاصرين يقول إيه اعتنق مذهب الرجولة أو كن رجلا ثم اعتنق أي مذهب لن, تجد لن تجدني إلا نبيلا معك بيقول له بص اختلف معايا زي ما انت عاوز بس خليك راجل نعرف نتناقش لكن بلاش عما نزل مع بعض ندخل في حوار كده حوار لا يليق بالرجال لا يليق بالرجال عشان كده كان في واحد راجل عاقل قوي قوي كنا نتكلم مرة في مواصفات العريس وبعض الناس يقولوا يكون دين ويوضعه واحد اتنين تلاتة أربعة والكلام ده فأنا بقول له طب وحضرتك قال لي أنا بالنسبة لي أزوج بنت لمين لرجل دين لكن قبل ما يكون دين لابد أن يكون رجل لأنه إذا كان دينا ولم يكن رجلا لا أستطيع أن أعايشه مش هعرف أعيش معاه لازم يبقى راجل فأول حاجة زي ما أنت كده تقولي أهم حاجة يكون إنسان لأن أنت ممكن يكون في واحد متدين بس مش راجل اما تيجي تدخل كده معاه في حوارات تعالى حبيب قلبي انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا تلاقيه قافل موبايله يقول لك لا ماليش دعوه لا انت بكلم والدي الله الله الله الله حبيب قلبي احنا بنتكلم مع رجال ولا بنتكلم مع مين لو في يوم من الايام زعل معاها ماذا سيفعل معها احنا اتفقنا ان ده راجل والراجل ده عنده اخلاق الرجال حتى في عز الزعل وهي رايحه لوالدها يقول لها لا انا هاخدك وارجعك لوالدك ويرجعها الوالد ويقول له ايه ويقبل راسه يقول له يا حاج خد هديتك احنا مش هنعرف نكمل مع بعض انا ما رايت منك الا كل خير لكن لم نتوافق لا اتوافق معها ده اسمه راجل يا جماعه ده اسمه راجل التسريح بتاعه كده انت احيانا كده تشوف التسريح بتاعه والانفصال تقول يا جمالك دعني اصفق لك لو جاز التصفيق لصفقت لك ايه الجمال ده يقول لك لان ربي علمني التسريح لازم يكون باحسان لكن لا وهو اللي يجي احنا ما نروحش وهم اللي يعملوا هو اللي يتصل بيا ويرن عليا وهو اللي يعمل وهو هي دي الرجوله لا دي مش الرجوله دي حاجه ثانيه لا يليق بالعشر اللي احنا نعلق عليها فلما اسلم وتله للجبين هو ده الإسلام هو ده الحقيقة تلك اللحظة التي ذبحت فيها كل إمكانيات التردد اذبح في العشر كل الترددات التي بداخلك عشان تبين حقيقة إسلامك واستسلامك فاكرين يوم ما إبراهيم قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل ما في حياتي كل ما في مماتي كل لله رب العالمين الكلام سهل ممكن كلنا نقوله لكن الفعال لا إبراهيم عاشها حقا وهنا إسماعيل يتشربها صدقا ويجي البلاء المبين جهاز كشف الصدق يجي يتحط في الموضوع وتطلع النتيجة إيجابية بامتياز انتبهوا هذا البلاء لم يكن الله سبحانه وتعالى يريد منه ذبح اسماعيل لا يريد منك الله ان تذبح ولدك كما لا يطلب منك ان تكون ذبيحه لاحد لكن الفكره هي انت عندك استعداد للتضحيه ولا لا ان تكون مستعدا للتضحيه بكل شيء ان تكون مستعد للتنازل عن كل ما بنيته واحببته وتعلقت به حتى لو لم يكن فيه ما يخالف شرع الله لكن أن تكون مستعد للتضحية به في لحظة ما من أجل أن تنصر قضيتك تنصر مبدأك عشان كده الله سبحانه وتعالى لما الله الاختبار أين كان الاختبار ما هو هذا الاختبار الاختبار أن نزيل هذه البذرة بذرة التعلق واختبار أشد لإبراهيم وإسماعيل التعلق الذي صار بينكما حتى أنه بلغ معه السعي كل يوم رايح خارج تلاقي الطفل كده أول ما يبدأ يتحرك ويبقى عنده مثلا إيه ثلاث أربع سنوات تلاقيه بيخرج مع والده خلاص دخل في مرحلة بلغ معه السعي إلى مثلا عشر سنوات كده تلاقي في الرينج ده تلاقيه بيخرج كتير مع والده بقى فيه ترابط الترابط ده اه احنا عاوزين نختبرك أي اختبار هل الاختبار كان في ذبح إسماعيل؟ يعني هل الاختبار ده والفعل ده كان الله يريد منه أن يذبح ولده؟ لا أبدا إذا ما كان ما هو الاختبار؟ الاختبار يا سادة كان يتلخص في هل لديك استعداد للتضحية أم لا يا سلام عم واحد بينجح شوفوا ربنا بيعمل معاه إيه شوفوا إبراهيم لما نجح في هذه التضحية صار شعارا لكل موحد وصار وجاء عيد الأضحى بسبب هذا الرجل الذي نجح الذي كان أمة في نجاحه هذه الأسرة لما ضحوا وكان عندهم الكلام ده لا نخلد ذكركم بقى ليه انتوا ناس عالية جدا عشان كده يا جماعة الحج وانت واقف ورا مقام إبراهيم خلاصة الحج خلاصة الحج أو من خلاصات الحج إن شاء الله ما نتكلم فيه إنك تكون زي إبراهيم وانت بتصلي ركعتين كده خلف المقام كأنك بتقول ايه على خطاك أنا لازم يكون ليك آثار في التوحيد والدفاع عن مبادئ التوحيد والبيت ويخلد ذكرك كما خلد هذا الذي تصير خلفه فخلاصة الحج أنك تقوم كما قام إبراهيم وتتذكر هذا خلف مقام إبراهيم فكان الاختبار عليه أنت عندك استعداد للتضحية ولا لا نعم عندي استعداد وهذا أنا أفعل الآن وأضجع ولدي فماذا فعل الله سبحانه وتعالى لا لا لا لا خد إبراهيم وبشرناه كمان بحد تاني بإسحاق يا سلام لا ده احنا هنسيب لك إسماعيل يا إبراهيم وعليه عرض كمان خد عليه إسحاق ليه؟ لأنك أنت نجحت احنا ما كناش محتاجين إسماعيل كنا نريد قلبك لا نريد ولدك نحن لم نكن نريد ق- يعني عشان كده الأضحية يا جماعة كل اللي أنا بقوله ده مقدمة اللي أنا أكلمكم عن الأضحية ويعني إيه كلمة أضحية هذا الله لا يريد جيبك الله يريد قلبك الموضوع مش قصة إن أنا هتطلع 3 أربع تلاف عشان جدي ولا السبع وتشارك بكام لا لا لا لا لا الموضوع أعمق من هذا بكثير كما سيأتي معنا فالفكرة أنت عندك استعداد للتضحية ولا لأ فاكرين الملك القصة اللي خدناها وإحنا صغننين في المدارس وفي الحضانات قصة الأقرع قصة الأبرص فاكرين انتوا القصة دي والرجل الأعمى اللي كانوا ثلاثة وكل واحد تمنى أمنية واحد يتمنى أن يكون ليه غنم واحد يكون ليه كذا وبعدين ربنا بعت ملك يختبرهم ويجي لهم في صورة إيه شب... حد شبههم والوحيد اللي نجح الأعمى بس انتوا فاكرين إيه اللي حصل قال له إيه قال له أنا راجل مسكين وبتاع وأعطني مما أعطاك الله فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت قال له إيه قال له أمسك عليك مالك لا لا خلي حاجتك معاك فإني ملك أنا رسول من الله وبدأ يبشره إن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيك يا أمال الاختبار كان في إيه خلاصة الاختبار يا أولي الألباب كان في ماذا؟ كان في أنت لديك استعداد للتضحية ولا لأ؟ هتكون صادق ولا لأ؟ إيه الاختبار بتاعك؟ إنك تكون مستعد واحدة تتعب وتدخل المستشفى وتقول عهد عليّ وعهد بيني وبينك إني سألتزم بزي كذا مثلا بزي تغطية الشعر لو هي ما كانتش بتغطي شعرها أو زي النقاب أو أيا كان عهد وبعدين ثم يشفيها الله سبحانه وتعالى ويمن عليها بالعافية ومجرد أن تمارس حياتها الطبيعية مرة كأن لم يدعنا يا تنسى كل حاجة وتقع في الاختبار وتقع في العهود فين عهودك نسأل الله السلامة فكان الاختبار انت عندك استعداد ولا لا عندك استعداد مش عشان ان, إن, إن ايمانك وقضيتك تكون رقم واحد على سلم الاولويات لا لا لا لا لا انت عندك استعداد اصلا ما يكونش فيه سلم اصلا ما كانش فيه سلم اصلا من البدايه ان يكون قضيتك هي الرقم الوحيد اللي موجود هو الاول وهو الاخير مش يقول لك والله انا اذا تعارض الدين مع الدنيا انا بقدم ايه حبيب قلبي انت عندك استعداد انك ما تشوفش اصلا ان في اي حاجه قدام دينك ولا ما عندكش استعداد البلاء المبين عارفين ايه هو البلاء المبين البلاء المبين ان كل شيء غالي عليك عليك ان تضعه على المذبح والسكين بيديك عليك ان تكون مستعدا لان تفعل هذا عليك ان تكون مستعدا لتقبل حقيقه ان الجوهر في اسلامك في ان تكون مسلما تلك اللحظه اللي بترضخ فيها لكل هذا الامر تحط كل طموحاتك وكل امنياتك وكل نجاحاتك تحطها قدامك كده والسكين بيديك وتبدا تمارس مهاراتك عندما ان تكون مستعدا لهذا الامر فاعلم انك قد نجحت ميزه مواسم العشر والحج بيضعك في مواجهه المذبحه دي الحد بيحطك ويقول لك ويوريك الضرب المفروش بالاشواق الأشواق بالقاف إنك تقبل عليها وبالأشواك اللي هتقابلك في حياتك التي لابد أن تمر عليها كما مر عليها الموحدون قبلك إبراهيم وغيره وتشوف إبليس وهو اللي بيقول لك وقاعد عمال يحاول معاك عشان كده احنا في الحج بنرجم إبليس ليه؟ ليه بترجم إبليس؟ عاوز تقول أنا عندي استعداد بالتضحية وعندي استعداد إن أنا أفلت من هذا الأمر هذا ال ال يعني هذا الامر لابد انك تسال نفسك فيه انت عندك استعداد انك تذبح كل شيء معطلك عن طريق ربنا ولا لا عندك استعداد انك تعمل كده ولا لا عشان لو نجحت في الموضوع ده هينبني عليه ايه عارفين لو نجحت في الموضوع دوت ايه اللي ممكن ينبني عليه واللي ممكن الله سبحانه وتعالى يسعي يعني يدبره ليك بعد كده وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الله الله يبدأوا بقى يخشوا في مرحلة جديدة بقى تدخل بقى في مرحلة إيه الرفع مرحلة إن ربنا يستعملك إنك ترفع ويرفع بك تدخل في مرحلة تانية خالص بقى مرحلة بناء المجد مرحلة الاصطفاء مرحلة إن يستعملك عشان كده يا جماعة التمكين لابد أن يكون بعد الاختبار هتختبر طبعا الاختبار ده ممكن يبقى ظاهرا بحاجة شر ممكن وممكن يكون بحاجة خير وممكن يكون حاجة خير إنك تسيبها مش حاجة يعني دايما مش الشر إن بلاء ومرض وسجن وعذاب لا لا لا ممكن يبقى حاجة خير قد كده طيب واختبارك إنك تسيب ليه؟ عشان تنجح فده يا جماعة لب القضية لب القضية طيب فكرة سيدنا إبراهيم كان المفترض يذبح مين؟ إسماعيل مين إسماعيل؟ فلذات فلذة الكبد صح؟ فلذت كبد إبراهيم هو إسماعيل فكان المراد ظاهرا التضحية بفلذات الأكباد فاستبدل بالأكباش فأنت أصلا كان المفترض يعني لو هنقدم حاجة لربنا نقدم أولادنا فربنا يقول لك لا خلاص بقى وفديناه بذبح عظيم فكما فعلنا مع إبراهيم هذه هي السنة بعد ذلك وده اللي هنشوفه كيف ضحى النبي وكيف كان يتعامل مع هذه الشعيرة وكيف كان يتقابل مع يقابلها بالحفاوة حفاوة شوفوا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بيتعامل مع الأضحية دي بحفاوة عاملة ازاي والتابعي والصحابة والتابعون من بعدهم كانوا يتعاملوا ازاي بالحفاوة ديت والفقهاء هم بيتعاملوا مع الحفاوة دي وهم بيكلموك أصل الأضحية دي حاجة هنقدمها لربنا يا جماعة ده اللي بيقدم مشروع في الجامعة قاعد يفعص فيه ويقول لك الغلاف هيكون شكله ازاي طيب من بره هنكتبها عاملة ازاي هنحط خط طيب جوه الخط هنعمله ازاي الاطار بتاع الصفحه شكل الطباعه شكل كذا فتيجي تقول له يا عم ايه يا عم بالراحه يا عم يقول لك لا اصل ده مشروع التخرج ياه طيب وانت بتقدم حاجه لربنا وانت بتضحي لربنا وانت بتريق الدم لله الدنيا بتبقى كده عفويه لا يجي الشرع يقول لك ايه السن سن الاضحيه يبقى قد ايه يجي يقولوا لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ايه فلو انت بتحبه زي ما انس كان بيقول لك ان النبي ضحى بكذا وانا احبه فافعله كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه الجمال ده ويجي يقول لك ما ينفعش تذبح المريضة اللي عندها كذا ولا اللي رجلها حصل لها كذا ولا اللي عينيها فيه كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه اقول لكم وانتوا لما تيجوا لما تيجوا تذبحوا بصوا على جمالها كده شوفوا شكلها شوفوا عينيها شوفوا الاذنين شوفوا العينين ايه ده كله ايه ده كله يقول لك ايه ده كله احنا بنشوف الحاجه عشان دي حاجه هنقدمها لربنا لازم تبقى حاجة جميلة ويبدأ التفنن بقى التفنن ويخطأ ونشوف الصحابة هم بيحكوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيضحي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وانت بتضحي تعمل ايه وعما تيجي تذبح هتذبح ازاي وانت بتنيمها تنيمها ازاي وانت ماسك السكينة تمسكها ازاي وانت بتبص في عينيها تبص لها ازاي طب وقبل اليوم قبل ما نذبحها بيوم قبل ما نذبحها بساعات المفترض نعمل معاها ايه ايه الجمال ده كله ليه ده كله ليه ليه ليه كل القصة دي ما خلاص نذبح ونجيب أي حاجة كده يا أخي يا أخي أنت عم بتودي ابنك حضانة بدأ أنك تسأل طوب الأرض وتكتب على الفيس وتسأل المعلمين وتسأل الناس أحسن حضانة وتجيب ناس تشوف وناس تختار معاك والكلام ده كله ودي حضانة حضانة ده اللي بتشتري فستان الفرح قاعدة تسأل طوب الأرض ونجيبه عامل ازاي وشكله ايه والكلام ده علاقتك مع الله مش تحتاج انك تعرفها وتعرف هتعمل ايه فيها سبحان الله لو ديننا غالي علينا هنبذل ليه لكن لو هو رخيص ولا اظن انه رخيص على مثلكم في ناس بتتعامل معاه برخص اعرف بعض الناس يقول لي انا ما ينفعش اشتري الاضحيه الا لازم فلان بيصلي معاه دكتور بيطري يجي معايا واقول له بص عليها شوف لي سنها شوف لي مش عارف ايه شوف لي ايه فبعض الناس يقول لي ليه تعمل كده ليه اعمل كده هو انا واخد حاجه كده ارميها لاي حد يا جماعه ده اللي بياخد حاجه عشان يقدمها الوزير ولا يقدمها لحد يعني فبيختار كده حاجه يقول له ايه عاوزين حاجه كده ملظلظه عاوزين حاجه كده حلوه عاوزين كده حاجه تملى العين عاوزين اول ما يشوفها يحبها اول ما يحس يحس ان انا اكرمته اللي انا عملت له هديه كويسه طب وحضرتك مش هنعمل الكلام ده إلا عما نفهم أصلا أصل القضية تاريخ فكرة الأضحية دي جنة منين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويسددنا وإياكم لما يحب الله سبحانه وتعالى وأسأله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم